بيت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم أدينا داخلين كالعادة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقايم يستقبلنا ووشه كالعادة أجمل من القمر حتى أن سيدنا أبو هريرة بيقول مرة والله لقد نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الشمس تجري في جبيني أحد الصحابة بيقول في مرة بيقول آه، مرة من مرات كان القمر هل- يعني كان القمر ما شاء الله آه، بدر زي ما بيقولوا يعني ليلة 14 يعني فبيقول فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لوجه النبي أبهى وأجمل وأضوأ من القمر اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم داخلين بكل أدب وهدوء وسكينة وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الوجه اللي اجمل واضوأ من الشمس والقمر داخلين عنده صلى الله عليه وسلم واوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم لقينا النبي قاعد مع بعض الصحابه بيختصر لهم مشاكل العالم ده كله في حديث من كلمتين الكلمه الاولى بتوضح العمل اللي مطلوب مننا والكلمه الثانيه بتوضح الثمره اللي ممكن نفوز بيها قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح ارحموا ترحموا الله شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الكلم أي كلمة ممكن النبي يقولها ممكن أنا وحضرتك نقعد نشرح فيها سنة كاملة وهي كلمة واحدة لكنه وهو الأمي الذي علم الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يقول جملة الجملة دي نحتاج نشرحها في مجلدات سبحان الملك يعني يعني سبحان الله حاجة فوق الخيال وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم النبي قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء خد النتيجة لو عايز أمة ترحم لو عايز بلد تنتشر فيها الرحمة ارحموا بعض مش عايزين نبص ل- ان احنا نقول العيب في ايه بالظبط ولا في مين المسؤول لا انا وانت نرحم بعض وانت وانت ترحموا بعض والدنيا كلها ترحم بعض تتنزل علينا رحمات رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى يبقى اذا ارحموا ترحموا عشان كده درس الليله بعنوان الرحمه في حياه النبي والحقيقه انا عايز اقول ان العنوان هو العنوان كده غلط ايه الرحمه في حياه النبي هي حياته كلها رحمه صلى الله عليه وسلم يعني مش محتاج اقول الرحمه في حياته يعني جزء من حياته لا هو حياته كلها رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم بيقول إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الإنس والجن والطير والدواب حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه ربنا لما وصف حبيبه صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن كان رحمات ربنا من ضمن المئة رحمة في رحمة واحدة بس نزلت في الأرض والتسعة وتسعين رحمة اختزلهم المولى عز وجل لنا إلى يوم القيامة لأن احتياجنا لرحمة ربنا يوم القيامة أكتر من الدنيا مليار مرة يعني في الدنيا لو حصل بلاء فهينكشف ولو جاء مرض هتشفى ان شاء الله ولو حتى لو لو مشفى الانسان هيموت ويترك الحياه ويترك البلاء لكن في الاخره لو انسان يخش النار ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب من النار ويجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى دي علاجها ايه ملاش علاج خلاص فاحنا محتاجين الرحمات يوم القيامه تكون اكتر من كده فنزل رحمه واحده الرحمه دي كان من ضمن الرحمه ديت و- او على راس هذه الرحمه بعثه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم احد السلف يقول كلمه حلوه قوي بيقول ان رحمه واحده انزلها الله عز وجل في الارض كان نصيبي منها هو بعثه النبي وأن أكون مسلما مع النبي فإني لأرجو أكثر من ذلك في 99 رحمة تكون يوم القيامة الله يبقى وما أرسلناك إلا رحمة مش للمسلمين الآية مش كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله رحمة للمسلم والفاجر للمسلم والكافر والبر والفاجر والإنس والجن والطير والدواب النبي رحمة للدنيا كلها هو اللي علمنا ازاي نرحم الطيور هو اللي علمنا ازاي نرحم الدواب هو اللي علمنا نرحم بعض ازاي هو اللي علمنا ازاي نتعامل مع كل شيء في الكون دوت صلى الله عليه وآله وسلم تخيل ان كانت كل امه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان الامه تكفر بنبيها على طول يسلط عليها عذاب الاستس- لعذاب الاستئصال فكلا اخذنا بذنبه امه يخسف بها الارض وامه تضرب بالحجاره وامه آه، تصاب بالصيح وامه بال- بال- بالصعق كل امه يسلط عليها عذاب فتستأصل الامه عن شأفة او عن بكرة ابيها لو كفرت بنبيها فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أكرم الله الأرض كلها بأن ما فيش كافر يستأصل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم فرفع عذاب الاستئصال وأجل عذاب الأمم الكافرة ليوم القيامة قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ده الكفار مش واخدين بالهم ده النبي والله لو حبيت أختصر كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله أعجز و... و... وأفقر من إني أقول كلمة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام لكن عايز أقول كلمة صغيرة خطرت على بالي وأنا داخل الدرس عايز أقول لكل الأمم احنا بيسمعنا في قناة اقرأ اللهم لك الحمد كل الدنيا الدول الكرة الأرضية كلها بتسمعنا من خلال هذه القناة المباركة أسأل الله أن يجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين ويجزي كل العاملين فيها يا رب العالمين النبي عليه السلام وده مختصر اللي عايز أقوله عن النبي النبي هو هدية الله إلى أهل الأرض يا أهل الأرض اقبلوا هدية ربنا والله العظيم عايز الجملة دي تسطر بسطور من النور على قلوب كل الناس مسلمين وغير مسلمين بوجه كلمة كلامي للغرب أنا عارف إن الغربيين سامعيني دلوقتي بقول النبي هدية ربنا لأهل الأرض اقبلوا الهدية واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فربنا رفع عذاب الاستئصال عن كل الأمم الكافرة ببعثة النبي مفيش أمة هتهلك في وجودك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم طب وبعد موت النبي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ولذلك سبحان الله يعني شوف بقى ده بالنسبة لل- للمسلم والكافر شوف بقى لما يكون بقى في حاجة خاصة بالمؤمنين قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قراءة من أنفسكم من أفضلكم صلى الله عليه وسلم سبحان الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف بعض الصور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت الصور والله لا نستطيع أن احنا نجملها أبدا أنا هبدأ بحديث كان من أعجب ما قرأت في حياتي حديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة آه، الحديث رواه في زوائده على المسند والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ان سيدنا ابو هريره سال سيدنا النبي عليه السلام عن اول ما راى من امر النبوه يعني عايز اقول له ابتديت تشعر امتى بامر النبوه اول ما راى من امر النبوه قال لهم اخبره انه كان ابن عشر سنين صلى الله عليه وسلم كان لسه عنده عشر سنين بيقول له كنت في الصحراء فسمعت صوت رجلين فوقي سمع صوت رجل اتنين بيتكلموا فوقيه صلى الله عليه وسلم هو ما يعرفش ان هما ملكين جبريل وميكائيل بس النبي عليه الصلاه والسلام لسه ما يعرفش هو عنده 10 سنين بيقول فسمعت صوتا فوق راسي فيقول قال احدهما للاخر اهو هو هو ده النبي او ال- أو نبي اخر الزمان يعني اهو هو قال اجل هو قال انزل فشق صدره قال فنزل احدهما فشق صدري بلا الم ولا دم لا في قطره دم نزلت ولا اي الم والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول وانا ارى انا شايفه هو بي- بيشق صدر نصين فقال له يعني قال احد الملكين للاخر ركزوا معايا في الحديث العجيب ده قال الملك للاخر قال له اخرج من قلبه الغل والحسد ده لسه كان عنده كام سنه يا جماعه؟ 10 سنين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم اخرج من قلبه ايه الغل والحسد لا غل ولا حسد مفيش حاجه وحشه خالص بالمره وفي ال- وفي اللواء بقى الثانيه لما كان هو عنده خمس سنين لو تفتكروا لما كان عند آه، آه، حليمه السعديه بترضعه وحصل برضه شق الصدر خدوا بالكم من الحته ديت بقى اخرج من قلبه حظ الشيطان لا حظ للشيطان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم المره دي بيقول له ايه بيقول له اخرج الغل والحسد فاخرج الغل والحسد كانها علقه سوداء ثم قال له اسكب في قلبه أو أدخل في قلبه الرأفة والرحمة قال فأدخل في قلبي الرأفة والرحمة كما قلت الحديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة فأدخل في قلبه الرأفة والرحمة ثم ضغط الملك على إبهام قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أغد واسلم خلاص بقى انطلق وانت سالم لا فيك في قلبك لا غل ولا حسد ولا حظ شيطان ولا اي حاجه وحشه ابدا لانك انت سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم قال اغدو واسلم قال صلى الله عليه وسلم فرجعت بها خدوا بالكم من لفظ الحديث اغدو رقه على الصغير ورحمه للكبير الله بيقول بعد ما شقوا صدري وطلعوا الغل والحسد وسكبوا في قلبي الرأفة والرحمة من اليوم دوت وهو عنده عشر سنين ظللت أغدو بين الناس رقة على الصغير ورحمة للكبير ولذلك كان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أن اسمه إيه نبي الرحمة آه الله شوف أسماء النبي كتير على فكرة حتى قال بعضهم أن أسماءه صلى الله عليه وسلم تتعدى التسعين اسم لكن احنا خلينا واقفين مع ال- الأح- ال- الأحاديث الثابتة لأن الأمانة العلمية تقتضي أن احنا نقول لكم الحديث صحيح أو حسن ومالناش دعوة بالأحاديث الثانية بقى فقال صلى الله عليه وسلم آه، أن من ضمن أسمائه نبي الرحمة نبي الرحمة قلب مليان رحمة قلب بيفيض رحمة على الكون ده كله صلى الله عليه وسلم يبقى ديننا هو دين الرحمة ونبينا هو نبي الرحمة وشرعنا هو شرع الرحمة قال جل وعلا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الجميل اللي سكب فيه الرأفة والرحمة بيقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا ولو كنت يعني مستحيل بقول لك لو جيت عندنا امبارح كنت هديك 10000 جنيه هديه ما حصلش ما جيتش خلاص فبيقول له، ولو كنت يعني ما حصلش ومش هيحصل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا لانفضوا من حولك الله عايز يقول له ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم انت ارحم قلب انا خلقته على وجه الارض لكن لو كنت فظ غليظ ما كانش حد مش وراك ولا اتبعك شوف قد ايه وده مين صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم ولذلك المولى عز وجل لما بيقول لسيدنا موسى وسيدنا هارون بيقول اذهبا شوف شوف الرحمه اذهبا الى فرعون انه طغى هو فرعون طغى طبعا طغى طب نعمل ايه مع اللي طغى ده يا رب العالمين شوف سبحان الملك شوف رحمه ربنا اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء فبيقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى يا ربي ده فرعون اللي طغى اللي قال انا ربكم الاعلى اللي قال ما علمت لكم من اله غيري اللي قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون اللي قال واللي قال واللي قال ما علمت اللي قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي كل الغطرسه والكبر والكفر ده كله قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى كان سيدنا قتاده لما يقرا الايه دي يبكي فيقول سبحانك ما احلمك سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد وبكى وقال سبحان ربي الأعلى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد فرحمة النبي عليه السلام شملت المسلم والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبعيد والقريب وال- والعدو والصديق النبي أجمل كل الكلام ده كله في حديث واحد حديث رواه الطبراني في الكبير والحاكم بسند صحيح قال أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة مش لسه بقول لكم من شوية بقول لكم يا أهل الأرض يا مسلمين ويا غير مسلمين النبي هدية ربنا لأهل الأرض اقبلوا الهدية تعالوا نكمل صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد الفاصل صلى على نبي الرحمة
ونسعد بنور نبي الوفا البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوفه نشوف قد إيه شملت رحمة النبي كل مناحي الحياة حتى والله يا جماعة في أدق التفاصيل على فكرة موضوع الكلام عن رحمة النبي عليه السلام صدقوني والله لا أبالغ الموضوع محتاج سلسلة لوحدها أنا بس عامله درس كده من ضمن سلسلة ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبوعدكم في حاجة قريبة إن شاء الله مفاجأة ل- لقناتنا الحبيبة قناة اقرأ إن شاء الله من ضمن برضو حلقات ليلة في بيت النبي هجيب لكم حوالي أكثر من خمسين مشكلة من معضلات المشكلات كيف حل النبي صلى الله عليه وسلم مشكلات العالم ما احنا عايزين بقى يبقى برضو جانب عملي برضو جنب الرخاء جانب عملي ازاي النبي حل مشكلات العالم كله صلى الله عليه وسلم يعني مش عارف اقول لك ايه حاجات والله اغرب من الخيال شوف قد ايه النبي اهتم بادق التفاصيل يعني ابسط ما في الامور السواك اللي بنستعمله اللي هو النبي قال عنه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يوم النبي يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أو لفرضت عليهم في الرواية لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت العشاء الآخرة إلى نصف الليل بيقول لولا أن أنا أخاف خايف أشق على أمتي كنت فرضت عليهم السواك لكن عشان هو بيخاف على امته مش عايز يفرض عليهم السواك وخلاه سنه مستحبه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم بيقول اني لا ادخل في الصلاه شوف رقه النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما نقدرش نوصفها من هنا ليوم القيامه شوف بيقول اني لا ادخل في الصلاه خدوا بالكم فاريد ان اطيل فيها عايز اطول اقرا واسجد واطول في الركوع والسجود والقراءه عشان الناس تستمتع ورا النبي عليه السلام بيقول فاريد وان اطيل فيها فاسمع بكاء الصبي طفل صغير بيبكي ورا مع امه قال فاتجوز في صلاتي مما اعلم من وجد امه لبكائي انا عارف ان امه يعني تعبانه عشان ابنها بيبكي نفسها تاخده في حضنها تطبطب عليه ترضعه تراعيه فبيقول فأخف أخفف في صلاتي علشان خايف على أمه وخايف من على بكاء الصبي رحمة ورقة بالصبي صلى الله عليه وسلم حديث الثالث آه، سبحان الملك يعني حاجة عجيبة جدا أنتم تعلمون أن في رحلة الإسراء والمعراج ان المولى عز وجل فرض علينا الصلوات من فوق سبع سماوات لعظم قدر الصلاه احنا اتكلمنا طبعا عن موضوع الصلاه طيب لما فرضت الصلاه كانت كام يا حبايبي كانت خمسين صلاه فظل النبي ينتقل من بين موسى الى ربه جل وعلا سيدنا موسى يقول له سل ربك التخفيف وسيدنا محمد عليه السلام يروح ويسال ربنا التخفيف فيخفف له شويه 10 في 10 في 5 لحد ما وصلهم من 50 لخمس صلوات بأجر خمسين صلاة رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وقبل ذلك رحمة من الرب العلي بالنبي وأمته صلى الله عليه وسلم تيسير الزواج النبي من رحمته بالشباب والبنات يا شباب ويا بنات شوفوا قد ايه النبي رحيم بيكم وبيحبكم وخايف عليكم ازاي وخايف عليكم من الفتن يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول يسروا الجواز يسروه وخلوا الامور بسيطه و- وبنتك ديت اللي هي اغلى عندك من نن عينيك عمرك ما هتتاجر عشان خاطر ان انت بنتك تتجوز بنتك ما هياش سلعه وقدر وقيمة بنتك الغالية عمره ما كان بمين اللي يدفع أكتر لا بالعكس ده أنا ممكن أدفع واجيب لها زوج فاضل علشان يحافظ عليها وده عندي يبقى احب على قلبي وده اللي حصل بين سعيد بن المسيب وبين كثير بن ابي وداع راح دفع له 20000 درهم يستعين بها على حياته مع ابنته لانه يعلم ان هذا الشاب كان طالبا للعلم وكان انسانا تقيا نقيا ورعا هيخاف على بنته وهيحافظ عليها والا لو اديت لي بي- بنتي الواحد ما شاء الله معاه مليارات لكن هيذلها ويهينها ويبهدلها انا هستفيد ايه وافرح بايه بالعكس ده ممكن الواحد يموت فيها يوم ما يعرف ان بنته بتتذل عند انسان ما عندوش لا دين ولا نخوه ولا ادب ولا اخلاق ربنا يبارك فيكم فالنبي بيقول ايه كما عند ابي داود بسند صحيح قال خير النكاح ايسره افضل زواج في الدنيا اللي متيسره وانتم تعلمون ان النبي زوج رجلا بما معه من القران والحديث رواه البخاري وتعلمون ان ام سليم تزوجت من ابي طلحه الانصاري ب- ب- وكان مهرها الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا رحمه النبي بالوالدين الام والاب اللي تعبوا فينا وتعبوا عشاننا وبذلوا حياتهم وضحوا بحياتهم كلها الله يبارك في كل ام واب مسلمين موجودين على وجه الارض يا رب العالمين قولوا امين الام اللي تعبت وسهرت عشاننا واللي و- والاب اللي تعب وشقى عشاننا فالنبي بيقول الوالد اوسط ابواب الجنه احسن ابواب الجنه بر الوالدين اكرم امك وابوك ربنا بيقول ان اشكر لي ولوالديك وقرن الشكر له بالشكر للوالدين سبحانه وتعالى رحمة النبي بالأرحام يوم يقول من سره اللي يحب من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثري فليصل رحمه الله ف... والأحاديث كثيرة وإحنا تكلمنا عن بر الوالدين مرارا وتكرارا وكذلك صلة الرحم شوف رحمة النبي بالأطفال شيء فوق الخيال النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ليس منا حديث رواه احمد والترمذي سندا صحيح ليس منا ليس على هدينا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه الله مش منا النبي بيقول مش منا ده مش منا اللي ما يرحمش الطفل الصغير ده ساعات تشوف اباء وامهات او ناس اغراب بيقسوا على الاطفال قسوه عجيبه يوصل الامر احيانا بان ممكن يكون مدرس بيعاقب طفل في في فيعوره واحيانا ممكن يوصل المرحله لكسر عظم او ل- ل- لاساله دم طفل صغير بريء لا يملك حتى الدفاع عن نفسه ولا انه يعبر عن نفسه ليس منا من لم يرحم صغيرنا النبي كما عند البخاري ومسلم يخش عليه واحد اسمه اقرع ابن حابس التميمي الأقرع بن حابس التميمي دخل فلقى النبي بيقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما فبيقول له أتقبلون صبيانكم يا رسول الله فوالله إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم النبي استغرب يعني إيه إيه الجفوة دي كلها ابن عندك عشر أولاد عمرك ما قبلت واحد منهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم انت القبله اللي بتديها لابنك او طفلك الصغير دي دي قمه الرحمه فانت لما ما ترحمش الطفل ده لا يمكن ربنا يرحمك من لا يرحم لا يرحم ويدخل عليه واحد اعرابي والحديث في البخاري ومسلم فبيقول له يا رسول الله اتقبلون صبيانكم فوالله ما نقبلهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك أعمل لك إيه إذا كان ربنا نزع الرحمة من قلبك لدرجة أن أنت ما بتقبلش ابنك يا سلام شبعوا ولادكم تقبيل البنات والأولاد وحبوهم وضموهم وخدوهم في حضنكم وشبعوهم حب وحنان عشان ما تلجأش الطفلة ديت وده مش مبرر ليها بس ما تلجأش الطفلة دي لما تكبر إنها تبحث عن أي مصدر للحب ولو كان في الحرام ويكون بيكون السبب ال- الجفوه وال- وال- والقسوه اللي بتجدها من الام او من الاب او من الاثنين. حديث من البخاري سيدنا اسامه بن زيد في يوم من الايام وهو طفل صغير يقوم النبي واخده على على رجله وواخد الحسن بن علي على رجله الثانيه ويضمهم ويحضنهم صلى الله عليه وسلم شوف المشهد الجميل ثم ينظر الى السماء يقول اللهم اني ارحمهما فارحمهما بيقول له رب انا برحمهم فارحمهم يا رب العالمين تخيل بقى لما النبي يدعي لطفلين صغيرين بيقول له رب انا برحمهم وبحبهم فارحمهم يا رب العالمين في يوم من الايام كانت امامه بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي امامه دي تعتبر حفيده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام النبي خدها وح- و- وشالها ووقف يصلي بالمسلمين فكان اذا ركع او سجد وضعها واذا قام حملها صلى الله عليه وسلم رقه منه لحفيدته امامه بنت زينب يعني سبحان الله في الحديث ايضا رواه البخاري لما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فبكى النبي وزرفت عيناه الدموع عبد الرحمن بن عوف وقف جنبه بيقول له يا رسول الله وأنت تبكي يا رسول الله قال أجل تلك رقة أو تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى تعال نشوف رحمة النبي بالمذنبين والمخطئين يعني رحمته زي ما بقول لك ده موضوع محتاج سلسله كامله ان احنا نتكلم صور من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم او او او الرحمه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم والله محتاجه سلسله كامله وانا على استعداد ان اتكلم عن رحمه النبي عليه الصلاه والسلام في اكتر من 100 حلقه وما اظنش ان اكون وفيت النبي حقه صلى الله عليه وسلم رحمته بالمذنبين والمخطئين حديث عجيب جدا و- ومضحك وجميل قوي حديث رواه البخاري ومسلم رجل من المدينه الرجل صايم في نهار رمضان غصب عنه لم يملك نفسه فوقع على امرأته فجامعها في نهار رمضان فجاي للنبي حس طبعا ان هو عمل مصيبة كبيرة وهي فعلا مصيبة فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له هلكت يا رسول الله قال ما أهلكك قال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان النبي عايز يحل له المشكلة صلى الله عليه وسلم فقال له أتملك هل تجد رقبة تعتقها تقدر معاك رقبة تقدر تشتري عبد وتعتقه قال له ما معيش ما عنديش الإمكانية ديت قال له طيب تقدر تصوم شهرين متتابعين قال له يعني ده انا اذا كنت انا ما قدرتش اصبر عن زوجتي في نهار رمضان هصوم شهرين ازاي ما اقدرش يا رسول الله فسكت النبي عليه الصلاه والسلام وقال له طيب تصدق على آه، ستين مسكينا قال له والله يا رسول الله لا املك ما عنديش خالص فسكت النبي واستنى شويه وشويتين واحد جايب له مكتل فيه تمر حاجه كده زي قفه كده فيها تمر فأخذ النبي التمر ونادى على الرجل وقال خذ هذا التمر وأط... وخذ هذا التمر وتصدق على ستين مسكينا فقال له ايه يعني الراجل بقى عايز يعني طبعا الراجل كان دمه في يعني في قمه في خفه الدم واللذاذه يعني فقال له اعلى افقر مني يعني انا اروح اتصدق على 60 مسكين والله ما بين لابتيها ما فيش ما بين يعني من المدينه من شمالها لغربها ولا من شمالها لجنوبها او من شرقها لغربها ما فيش واحد افقر مني في المدينه المنوره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه واطعم اهلك خلاص يعني شوف قد ايه شوف رفقه وصل لدرجه ايه ان النبي عليه السلام يستثني هذا الرجل من الحكم دوت علشان عارف ان هو لا يملك انه يصوم ولا يملك انه يعتق رقبه ولا يملك ان هو حتى يتصدق قال له خلاص خد التمر ده وتصدق على اهلك كانه عايز يقول له ايه شفت الرفق اللي- والرحمه اللي انت شفتهم مني المره دي اوعى تكررها تاني لان في الوقت دوت هتلاقي بقى الحكم الشرعي هينفذ عليك ممكن يكون قاسي عليك في الوقت دوت لكن شوف الرحمه الراجل ده ما رجعلوش مره تانية يا جماعه لاحظتوا من نص الحديث ان الراجل ده ما رجعش مره تانية قال له انا عملت كده تاني ما حصلش لا تاني ولا تالت لان الرفق والرحمه ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه يجي له شاب واحنا حكينا القصه دي اكتر من مره والحديث رواه احمد بسند صحيح يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا شاب صغير عايز يتجوز ومعهوش فلوس انه يتجوز فبيقول له ائذن لي في الزنا فأخذ النبي يقربه قال أدن مني فقربه لحد ما قعدوا على الأرض ولزق ركبه في ركب الشاب وقال له يعني طبعا عايز يخاطبه بالعقل شوية لأن الشاب غلبت عليه شهوته فلو قلت له نصوص شرعية هيتكسف من النبي عليه السلام لكن هو برضه عايز يقتنع قال له أترضاه لأمك قال له لا جعلني الله فداك يا رسول الله أترضاه لأختك لابنتك لزوجتك لعمتك لخالتك قالوا لا يا رسول الله قال كذلك الناس هو أنت بس اللي عندك يعني آآ آآ يعني عرض و- و- وشرف بتخاف عليه ما برضو الناس نفس الحكاية عندهم أعراض بيخافوا عليها ثم المشكلة ما زالت قائمة حل النبي المشكلة بإيده ورحمته صلى الله عليه وسلم حط ايده على صدر هذا الشاب وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه خرج الشاب من عند النبي يقول والله لم التفت الى شيء من ذلك ابدا بعدما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يده على صدر صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف رحمه النبي حتى سبحان الله شيء عجيب جدا وصل الامر ان النبي بيخبر كما في الحديث الذي رواه مسلم ان ان كل نبي من الانبياء اللي سبقوا النبي عليه السلام كل واحد فيهم كان ليه دعوه مستجابه هو طبعا دعوه مستجابه اصلا الانبياء لكن في دعوه مخصوصه حاجه بقى تطلب فيها اللي انت- يعني حاجه كبيره قوي قوي فكل واحد فيهم تعجل دعوته ودعا بها قال إلا أنا حديث رواه مسلم ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه النبي خبالكم الشفاعة بتاعته صلى الله عليه وسلم فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بي لا يشرك بالله شيئا صلى الله عليه وسلم والنبي يخبرنا بكيف نفوز بشفاعة النبي وذكرناه في أكثر من حديث في أربع أو خمس أحاديث كيف تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أيضا الحديث رواه مسلم وقف النبي وتذكر أمته الأمة فيها الصالح وفيها الطالح فيها المذنب وفيها المطيع النبي خايف على المذنبين جدا فبكى وتذكر قول سيدنا إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وتذكر قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ثم بكى فأرسل المولى عز وجل جبريل عليه السلام وهو أعلم سبحانه وتعالى قال سل محمدا ما الذي يبكيه فنزل جبريل وقال له يا رسول الله إن ربك يسألك ما الذي يبكيك قال أبكي من أجل أمتي صعد جبريل إلى المولى عز وجل قال يا رب إنه يبكي من أجل أمتي قال ارجع إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا تعالوا نشوف صور من رحمة النبي بالمشركين مش بالمسلمين ولكن بعد فاصل قصير صلى على نبي الرحمة
ونسعد بنور نبي الوفا البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا حضراتكم مش قلت لكم في أول الدرس ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للبر والفاجر وللمسلم والكافر تخيلوا حضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم راحوا له كما عند كان الحديث رواه مسلم راحوا له قالوا له يا رسول الله يعني المشركين عذبونا وعملوا فينا وسووا فينا ألا تدعو الله على المشركين ألا تدعو الله عليه على المشركين مش مسلمين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة مش هو قال كده في حديث يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة بكم بكم يعني بكرر الكلمة اللي قلتها في في أول الدرس يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم هدية ربنا لأهل الأرض اقبلوا الهدية بقول للمسلم وغير المسلم اقبلوا هدية ربنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي المشركين يأذوه ومع شد- مع شدة الإزاء يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون تسع أو عشر محاولات مع اختلاف الروايات تسع أو عشر محاولات لقتل النبي ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم ولم يعاقبهم بل عفى عنهم جميعا صلى الله عليه وسلم بل الأغرب من ده كله إن النبي تأزم نفسيا ووصل لمرحلة إن ربنا بيلومه أنت هتموت نفسك عشان خاطر المشركين قال جل وعلا فلعلك باخع نفسك لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أنت هتموت نفسك يا رسول الله عشان المشركين دول خايف عليهم آه طبعا ده النبي عليه الصلاة والسلام تمر عليه جنازة رجل يهودي فيسأل جنازة من هذه؟ قالوا رجل يهودي مات بأقصى أطراف المدينة يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أتبكي لموت يهودي؟ قال أجل أليست نفسا؟ وفي رواية نفس تفلتت مني إلى نار جهنم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن في غلام غلام يهودي في بداية أو في مؤخرات المرض وبداية السكرات لسه ما دخلش في السكرات فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يروح ويزور ويعرض عليه الإسلام فيسلم هذا الغلام الصغير فلما أسلم خرج النبي من عندي وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم يا سلام على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تعالوا نشوف آخر عنصر في درسنا الليلة دي رفق النبي بحاجة يعني لا تخطر على قلب بشر رفق النبي بالحيوان تخيلوا ورحمة النبي بالحيوان النبي عليه السلام يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة احفظوا النص ده من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة النبي أصل أصول وقواعد وأشياء لرحمة الحيوانات تعالوا نشوف مع بعض ال- المشهد العجيب دوت شايفين المشهد ده مشهد من أغرب ما يخطر على قلب بشر ده فهد يا جماعة نازل يصطاد أعزكم الله قردة هو كان جعان جدا جدا جدا فاصطاد القردة ومسكها من رقبتها زي ما انتم شايفين القردة كانت في شهرها الأخير كانت حامل وقع الجنين بتاعها فجأة التفت الفهد مش واخد باله لقى ابن القردة ديت أعزكم الله وقع زي ما انتم شايفين منظره عامل ازاي الطفولة جميلة في كل حاجة صعب عليه القرد الصغير ده وصعب عليه أمه هو نازل ياكل عشان جعان ورغم ذلك ساب أم القرد ده لأنه صعب عليه منظر القرد الصغير ده وترك ال ال ال ال ال يعني ال- القردة الكبيرة اللي كان عايز ياكلها ولم ياكلها ما رضيش ياكلها وخد القرد الصغير في فمه زي ما انتم شايفين وهياخده في حضنه ويلحسه ويطبطب عليه ويضمه الله شوفوا سبحان الله القرد ده اتولد اتولد يتيم خلاص في اللحظة دي احساس الفهد او النمر هو تقريبا فهد احساس الفهد بان القرد ده اتيتم بسببه هو ربنا قذف الرحمة في قلب الفهد كان ممكن ياكله ما هو لا- هيعمل له ايه هو ده يقدر يدافع عن نفسه كان ممكن ياكله لكن زي ما انتم شايفين عمال بيلحسه ويطبطب عليه وكانه ابنه هو شخصيا وعمال وبعدين سبحان الله هتلاقوا القرد دلوقتي هيقع من على الشجره التاني خايف عليه ونازل بيلحقه كانه بيلحق ابنه وهياخده في حضنه هياخده في حضنه ويضمه لايديه مره تانية زي ما انتم شايفين خده لانه خايف عليه يقع من على الشجره يموت وهو حاسس زي ما بتقول يعني سبحان الله يعني فعلا صدقت يا رسول الله ان لله مئة رحمه انزل منها رحمه واحده يتراحم بها الانس والجن والطير والدواب حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والدها شوف سبحان الله شوف شوف بتلحسوا ازاي شيء عجيب جدا والله منظر مؤثر جدا يعني يبكي القلوب ويدمع العيون سبحان الملك وتشعر ب- ب- بلمحة الحزن في عين الفهد وهو بينظر للقرد الصغير وهو نازل اصلا جعان وهو في الغالب ما بينزلش يصطاد كل يوم ده ممكن ينزل يصطاد كل اسبوعين ثلاثه وهو جعان ومحتاج للوجبه دي عشان يقدر يقيم حياته ورغم ذلك ساب ام هذا القرد وما رضيش ياكلها واثر ان يكون جعانا وخد ال- ال- ال- ال- القرد الصغير في حضنه زي ما انتم شايفين مشهد أغرب من الخيال ما رأيت مشهدا في حياتي أغرب من هذا المشهد شيء فعلا مؤثر جدا جدا بجد أنا يعني يعني مش قادر أقول لكم المشهد ده بشكر إخواني وأحبابي بشكر يعني آه، أخويا وحبيبي ال- المخرج الجميل أستاذ أحمد حمدي وإخواننا الأفاضل في القناة اللي اللي اللي منتجوا لنا المشهد الجميل ده وجابوه لنا ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلها في ميزان حسناتكم شوف المشهد عامل إزاي شوف الرقة نعرف نرحم بعض زي ما الفهد ده رحم القرد ده شوف انا ما بطلبش المستحيل انا ما بقولش اكتر بقول نعرف نرحم بعض زيه تخيل في عالم الغاب في عالم الغاب اللي ما فيهوش قوانين رحمه شفتوا الرحمه عامله ازاي شفتوا قد ايه الرحمه النهارده في عالم الانس في عالم الانسان في ناس والله ما بترحم بعض في ناس ب- بصدق في ناس قاسيه قوي على بعض وشوفوا طبعا ال- ال- ال- الصور اللي موجوده على النت في سجون العالم كيف عذب المسلمون في جميع الازمنه وفي ازمنه العصر الحضاري اللي احنا عايشينه تعذيب وقسوه ووضع مسامير في الاعين وصلب للناس و... و... وتمزيق للاحشاء واشياء لا تخطر على قلب بشر وكهرباء وتعليق وتعذيب ليه؟ ده الحيوانات بترحم بعضها ليه في بعض الناس انا بقول في بعض الناس ليه بعض الناس ما بيرحموش بعض تعال شوف النبي قال ايه حاجات عجيبه جدا وضع قوانين للرفق والرحمه بالحيوان النبي مر فلقى ناس واسمين اعزكم الله حمار على وجههم عاملين له وسم كده معلمينه بسكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الذي وسمه لعن لعن ده يعني طرد من رحمه ربنا توسمه ليه وتعذبه ليه عشان تعمل له علامه ما تعلمه باي حاجه حط له طو- حط له اي حاجه لكن ما تعلموش بسكين ولا باي حاجه والحديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف من رفقه بالحيوان والحديث رواه مسلم ايضا نهى عن ضرب الوجه وعن مس عن وسم الوجه يعني لو عندك حيوان اعزك الله اوعى تضربه على وشه اوعى تضربه على وشه اوعى توسمه على وشه اذا كان النبي نهى عن ان احنا نضرب حيوان على وشه يبقى من باب اولى الانسان بقى اللي وشه ده كله تكريم اللي فيه مواضع السجود لله سبحانه وتعالى يبقى ما نضربش حد على وشه يبقى الام لما تعاقب ابنها ولا بنتها تضربه على كتفه على ايديه على رجليه الوش لا ده مكان التكريم اللي بنسجد بيه لله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لعن من مثل بالحيوان في بعض الناس بتاذي الحيوانات ده في ده في اولاد صغيرين بيبقوا ماشيين في الشوارع ماسكين طوب واهاليهم ما بتقولهمش عيب ويفضلوا يخبطوا في القطط والكلاب ليه يا ابني ليه ربنا يبارك فيك وليه يا جماعه ما ننهاش ولادنا عن التعذيب للحيوان حرام ده روح ده روح واحنا مأجورين على على ان احنا نرحم الروح ديت سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند البخاري ومسلم ان امرأة دخلت النار في هرة في قطة عملت معاها ايه حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة عجيبة جدا اتنين من الصحابة كل واحد فيهم كان راكب الدابة بتاعته جمل أو حمار أو حصان الله أعلم مش وارد في الرواية فهم راكبين عدوا فقابلوا بعض فقعدوا وهو كل واحد فيهم قاعد على الدابة بتاعته فبيكلم التاني فبيدردشوا مع بعض فزعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر يعني لما تكون راكب دابة حمار حصان جمل رايح بيه مشوار اركبه وروح بيه المشوار لكن ما تقعدش انت وصاحبك انت قاعد على الدبه بتاعتك وهو قاعد على الدبه بتاعته نص ساعه تتسامروا وتحكوا حكايات لان انت بتعذب الدابه اللي هي تحتيك دي حرام هي ق- يعني الحمد لله رب العالمين هي مخلوقه انها توصلك هي توصلك مشوارك لكن مش مطالب منها ان انت تعملها كرسي ولا مصطبه تفضل قاعد عليها وانت بتكلم صاحبك شوف رقه النبي وصلت لدرجه ايه لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم آه، نهى عن ان احنا نتخذ الدواب والطيور غرضا سيدنا ابن عمر والحديث رواه البخاري لقى شابين واقفين وحاطين طير ومربطينه وعاملينه مصيده يعملينه ايه آه، يعني هدف ليهم بي- بينشنوا عليه النبال فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا حرام تعذب طير وتجيبه وتعلقه في في في, في خشبه وتقعد تع- ت- تنشن عليه السهام او ال- او البندقيه وتعذب فيه ليه؟ لعن رسول الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا صلى الله عليه وسلم وصل الأمر أن النبي عليه السلام بيقول كما عند البخاري ومسلم أن في رجل ماشي في صحراء لقى كلب فنزل البير وسقاه فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة ورواية تانية أيضا عند البخاري ومسلم أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يلهث الثرى من العطش فنزلت البئر وسقته فشكر الله لها وغفر لها أيضا وأدخلها الجنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح يمر في يوم من الأيام فلقى حمرة نوع من الطيور والطائر الحمرة ديت ليها فرخان يعني ابنين صغيرين كده تمام طيرين صغيرين فواحد من الصحابة خد الطيرين دولت وب- وراح بيهم بعيد فالحمرة بدأت تطير وتقرب من النبي كأنها بتشتكيله فقال النبي من فجع هذه بوليدها ردوا إليها وليدها فردوا الأفراخ مرة أخرى إلى الحمرة فسكن قلبها النبي صلى الله عليه وسلم رأى قرية من النمل محرقة نمل عدد كبير من النمل كده عند جحر محروق كله فقال من حرق هذه القرية فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله قال إن ال- إنه لا يعذب بالنار أو إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار اوعى تحرقوا أي حد بعد كده أبدا النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الايام او في بعض الاوقات احيانا كان ي- ي- يجيب الميه عشان يتوضى فتقبل اليه هره تقرب منه فيروح حط لها الميه فتشرب من الميه ثم يتوضا النبي مكان الهره بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم وصل الامر يا جماعه في شيء والله فوق الخيال ان النبي كان بيحترم مشاعر الدواب مشاعرهم الجسدية والنفسية تخيلوا حضراتكم حديث رواه مسلم إن النبي بيراعي المشاعر الجسدية للحيوان فبيقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة لو في حيوان مأذون لينا في قتله تمام ما نقتلوش نص قتله ونسيبه يتعذب لا نقتله ونخلص عليه شوف قد ايه زي الكلب العقور وزي ال- ال- العقرب وزي الثعبان الى غير ذلك ما تقتلوش نص قتله وتسيبه يتعذب حرام تخيل شوف الرقه وصلت لايه لافاعي وعقارب وكلب عقور وحاجات عجيبه جدا فبيقول اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه لما تيجي تذبح مثلا فرخه ولا تذبح حمامه ولا تذبح اي حاجه احسن الذبحه نعملها ازاي الاحسان ده قال وليحد احدكم شفرته السكينه لازم تكون حاميه ما تبقاش سكينه تلمه وتقعد تقطع في رقبه الفرخه او الخروف او او اليمامه او الحمامه الى غير ذلك وتقعد تعذب فيها قال وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ما يبقاش حاطط رجليه على رقبتها وعمال يكتم في نفسه وبيذبح لا ريحها في القعدة ووجهها للقبلة وبسم الله الله أكبر واذبح بسكينة حامية شفت قد ايه رحمة النبي عليه السلام لا ده كمان بيراعي الجوانب النفسية عند الحيوان تخيل يا يا سلام ش- حاجة فوق الخيال في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم الحديث هو الحاكم بسند صحيح لقى النبي عليه السلام لقى رجل أضجع الذبيحة بتاعته ونيمها على الأرض وبدأ يمسك السكينة ويسنها قدام الذبيحة فتعجب النبي وقال سبحان الله أتريد أن تميتها موتات أنت عايز تموتها 100 مرة ما كفاية الموت اللي أنت هتموتها لها هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها أعزكم الله لو أنا هذبح خروف أسن السكينة بتاعتي قبل ما أنيمه قبل ما أضجعه أسن السكينة بتاعتي لا الحاجة التانية كمان ما خليهوش يشوف السكينة الحاجة التالتة ما تبحش خروف قدام خروف لأن الخروف اللي هيشوف الخروف التاني بيتذبح أنا كده موتته 100 مرة عمركم شفتوا رحمة ورقة أكتر من كده في يوم من الأيام ودي قصة عجيبة جدا جدا سبحان الله كان عند النبي ناقة اسمها العضباء في يوم من الأيام غار بعض ال- ال- ال- اللصوص آه، وال- المشركون وكده على ال- على ال- الدواب اللي كانت موجودة في المكان ده فأخذوا مجموعة من الدواب و- والنوق وال- والح- والحصنة يعني وكده وكان من ضمنها الناقة العضباء بتاعة النبي عليه السلام خدوها ولقوا معاها امرأة كبيرة في السن وراحوا واخدينها مع ايه مع ال- الدواب ديت فلما راحوا المرأة استغلت فرصة هم كانوا في وسط الطريق بيستريحوا شوية فناموا فراحت واخدة الناقة العضباء بتاعة النبي عليه السلام وراحت هربت عليها فلما هربت عليها من شدة فرحتها الحمد لله ان ربنا رجعها من المشركين وخدت الناقة العضباء بتاعة النبي عليه السلام فبتقول لله علي نذر انا بقى يا رب بندر لك نذري لله ان انجيتني عليها ان اذبحها يعني إيه؟ يعني لو نجيتني من الناقه دي ووصلتني يعني ايه ان انا اروح هذبحها ان شاء الله يا رب ده نذر يعني فلما وصلت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ما جزيتها يعني ربنا جعلها سبب في نجاتك تقولي نذر عليها ان انا اذبحها فحاجة فبذة فقال بئس ما جزيتها إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم بل وصلت الرقة وأختم بالعنصر الجميل دوت وصلت رقة النبي بالجماد حديث رواه البخاري ان النبي كان بيخطب على جذع من شجره كان مقطوعه من قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففي يوم من الايام جت امراه فقالت له يا رسول الله نصنع لك منبر ابن نجار قال لها خلاص ماشي صنعوا المنبر فنحى النبي الجذع جانبا الصحابه قاعدين بيسمعوا خطبه النبي فقام النبي يخطب فحن الجذع وبكى لفراغ الذكر ولفراغ النبي صلى الله عليه وسلم يوم النبي يعمل ايه كان ممكن يقول دي حته خشبه اقطع الخطبه عشان انزل لخشبه نزل النبي وقطع الخطبه واحتضن الجزع التزم الجزع يعني احتضن الجزع فسكن الجزع قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو لم التزم الجزع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه وفي روايه تانية ان النبي اصر للجزع بكلمه قال ان شئت غرست لو حبيت نغرسك قدام المسجد تاني تتغرس فترجع فعدت ابهى مما كنت ترجع شجره احلى من الاولى وان شئت غرست في الجنه فاختار الجزع ان يغرس في الجنه الله لو هنرحم الناس ربنا يرحمنا لو هنرحم الحيوانات ربنا يرحمنا لو هنرحم الدنيا كلها مسلمين ومشركين لو هنرحم الكون ده كله ربنا يرحمنا ارحموا ترحموا بذكركم بأول حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اختم استاذ احمد في ربع دقيقه معلش مشهد يعني مشهد بسيط جدا ان من ضمن الاشياء العجيبه اللي هتحصل يوم القيامه مشهد الشفاعه حديث في البخاري ومسلم اللفظ المسلم ان الناس هيطلعوا عايزين ان ربنا يرحمهم عشان بس ايه يعني إيه يعني الفصل القضاء بس لان 50000 سنه في ارض المحشر شيء عجيب لكن طبعا بيمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر والعصر كما ورد عند الحاكم بسند صحيح في اليوم ده ربنا بيقول ايه ورحمتي سبقت غضبي وفي رواية ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء فالمولى عز وجل حينما يذهب الناس إلى الأنبياء عشان يطلبوا منهم الشفاعة بس عشان بيبدأ الحساب يقولون جميعا تقريبا إلا سيدنا عيسى سيدنا محمد إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وفي عز الغضب ده ربنا يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده بثمان شفاعات ويأذن لكل نبي بشفاعة وكل ملك بشفاعة وكل مؤمن بشفاعة ثم يقول جل وعلا كما في الصحيحين شفع الأنبياء وشفع النبيون وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار سبحانه وتعالى ويلقيها في نهر يقال له نهر الحياة فيدخلون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما فيخرجون وفي وكأن وجوههم أضوأ من اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء الرحمن فيدخلوا الجنة فإذا رآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه أنا في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل اللي جاي فاصل قصير ونرجع لكم صلوا على نبي الرحمه
البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفاصل الأخير وربنا يجمعنا وإياكم على خير والوقت معاكم ما شاء الله بيجري بسرعة آه، نقرأ بعض الرسائل اللي جت على الفيسبوك آه، الأخ- ما أعرفش الأخ ولا الأخت ينال عسكر ما أعرفش بقى آه، حلقاتك جميلة يا شيخ ادعوا لي بالهداية والشفاء من المرض ربنا يا رب يشفيك ويعافيك و- ويهديك يا رب العالمين إسراء الصادق حلقة متميزة حفظك الله شيخنا وربنا يحفظك أختي إسراء ويبارك فيكي الأخت زهرة من الجزائر أو زهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أود أشكركم على هذه الحصة والتي إن دلت على شيء إنما تدل على هدفكم في إصلاح هذه الأمة الحقيقة كلنا وكل دعاة الأمة إن شاء الله هدفهم إصلاح هذه الأمة إحنا بنتقرب إلى الله بحب هذه الأمة أمتنا ما فيش عندنا أغلى من أمتنا لأن أمتنا دي هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأخت مها محمود ربنا يحفظك ويزيدك علم لتنفع الأمة ربنا يا رب يبارك فيك ويجمعنا والأمة كلها يا رب على الفردوس في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم آه الأخت مرمر عبد الرازق السلام عليكم ادعوا لزوجي و- ولي ولابني عبد الملك آه، بأن يكون من الصالحين وحاملين حاملي كتاب الله عز وجل وداعين إلى دينه يا رب يحفظه لك ويحفظ أولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين ويبارك فيهم جميعا شفنا قد إيه ال- المشاهد الجميلة لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالكون ده كله قد ايه ربنا لما يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ما قالش لقد كان لكم في اخلاق رسول الله ولا في معاملاتي ولا في قوتي ولا في علمي انما قال في رسول الله كل حاجه احنا لينا اسوه وقدوه في كل حاجه عملها النبي صلى الله عليه وسلم آه، وانتوا عارفين ان ان النبي عليه الصلاه والسلام سنته تنقسم لثلاث اشياء قول وفعل واقرار انه لو قال حاجه دي سنته ولو عمل حاجه دي سنته ولو اقر صحابي على فعل او على قول برضه دي سنته صلى الله عليه وسلم فربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ده لمين يا ربي قال لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا شفتوا قد ايه رحمه ربنا وشفتوا قد ايه رحمه نبينا صلى الله عليه وسلم مين فينا اللي هيتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم مين فينا اللي هيرحم زوجته واولاده امه وابوه وجيرانه وارحامه والناس حواليه واصدقائه وزمايله و- و- و- ويرحم حتى حتى الكفار يتعامل معهم برحمه من باب الدعوه ويرحم حتى الحيوانات ويرحم حتى الجماد معانا الاستاذ صلاح من ايطاليا السلام عليكم الو السلام عليكم شيخ شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله اني والله اني احبك في الله انا صلاح من ايطاليا يا اهلا وسهلا احبك الذي احببتني فيه انا انا انا اسكن في مدينه وادي زم في المغرب م- في مدينه وادي زم والله ان اليو- اليوم انا ما حق الله العظيم ما ما تيقت اني نهضر مع الشيخ محمد آه، الشيخ المصري محمود المصري ربنا يبارك فيك يا رب والله ويحفظك اني احبك في الله أحبك والله الذي اني أحبك.
احبك في الله أحبك الذي أنا مو- أحبك.
السؤال ديالي اللي بغيت نسولك آه، شيخ انا متزوج بفتاه من المغرب متزوج متزوج ب- بإحدى الفتيات من المغرب من مدينة واديسة بثلاثة ثلاث نساء لا لا ب- بواحدة بواحدة واحدة.
من مدينة واديسة اه نعم اه نعم وهاد هاد هاد الفتاة هادي والله العظيم أنا أحبها أنا واحد الإنسان اللي تنقدر لها المشاعر ديالي تن ت- أحبها في الله والله والله أعلم الله أعلم يكرمك يا رب.
بالمشاعر الله ديالي.
يكرمك وهاد- والله.
هاد الأيام الأخيرة تتوقع بيناتها بعض المشاكل وصلنا حتى للطلاق آه، عاوزك تعطيني بعض النصائح وت- وتدعي لي انا وياها باش باش نكمل بي- باش نكمل حاضر بين عليا، الله حاضر سبحانه أستاذ وتعالى.
صلاح، على عيني جزاك حاضر.
الله خيرا ومن هذا المنبر الله يجازيك بخير يا شيخ الله يبارك فيك محمود الله يبارك فيك يا رب يحفظك حبيبي الاستاذ صلاح ربنا يبارك فيك انا سعيد قوي ان واحد يتصل يقول انا بحب زوجته فربنا يكرمك يا رب ويثبتك يا رب ويبارك فيك آه، دايما كده آه، آه، تعاونوا مع بعض على الطاعه لان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما تود اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما خلي بيتكم مليانه بالطاعه وخلي الرفق والرحمه والموده في البيت ان شاء الله عشان ربنا يحافظ لكم على بيتكم ويرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله. الاستاذ باسم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا.
والله بحبك كتير في الله والله ومتابع أحبك حضرتك يعني دايما باستمرار الله ربنا يبارك يبارك لك فيك.
يا رب و- الله يخليك يا استاذ باسم.
ربنا يخليك يا فندم آمين.
والله انا بس ليا سؤال بعد اذن حضرتك اتفضل.
آه، والله انا انا حاليا آه، بصرف على اخواتي آه، مصاريف كامله نعم يعني الوالد متوفي والوالده ربنا فأنا- يرحمهم يعني يا رب.
هم مسؤولين مني يعني ربنا يكرمك.
اه ف- فانا بسال هل دي تعتبر من ضمن الصدقه من ضمن زكاه المال قصدك يعني؟
أو- او زكاه المال يعني هل دي تعتبر يعني من ضمن ال- ال- زكاه المال ولا دي تعتبر مصاريف آه، آه، مز- انا ملزم بيها يعني ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا هو ال- هي ال- الزكاه احنا قلنا يا جماعه لا تجوز لا على الاصول ولا على الفروع، بمعنى ان انا ما يجوزش ان انا ازكي على ابويا او امي او على اولادي او على زوجتي لان انا مسؤول عنها شرعا. آه، اختلف بقى العلماء في حته الاخوه لو كان الاخوه فقراء ومحتاجين اه يجوز زكاه المال عليهم وتحسب من زكاه المال. آه، حته بقى ان هو آه، الاب والام ماتوا فاصبحت انت الملزم شرعا بالانفاق عليهم هي دي حته الخلاف بين اهل العلم هل ممكن تحسب من زكاه المال او ممكن او لا تحسب من زكاه المال ارى والله اعلم سبحانه وتعالى واتمنى ان اكون مصيبا في هذه ال- ال- الفتيه ان ما دام هم اخواتك وليسوا من الاصول ولا الفروع فان شاء الله تحسب من زكاه المال يعني ان كانوا مستحقين ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب ام ابراهيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود عليكم أحبك السلام في الله والله الله العظيم.
يبارك فيك، ربنا يحبك.
هذا البرنامج كنحبوه بزاف بزاف بزاف والله الله العلي يبارك العظيم.
فيك يا رب يحفظك يا رب ارجوك ارجو منك ان تطلب مع وليدي عندي وليدي مريض ما كيتمشاش على رجليه شفاه الله وعافاه.
اطلب له ربي يمشي على رجليه يا ربي وشافيه اسال رب الله العظيم العالمين.
رب العرش العظيم ان يشفيه ربنا يشفيه ويشفي كل مرضى المسلمين قولوا امين اللهم امين يا اللهم رب آمين.
العالمين يا ربي دعي معايا في الغيبه ديالي دعي معايا في حاضر الغيبه على ديالي.
عيني الله حاضر يجازيك والله على بخير.
عيني يا ام ابراهيم ربنا يبارك فيك وانتوا دعوا لنا الله بالشفاء يطول عمرك، والله الله يعني يخليك. الله ربنا يرحم يشفينا ويشفي جميع مرضى شكراً.
المسلمين يا رب الله يخليك يا ام ابراهيم جزاكم الله خيرا آه، عايزين ما ننساش قبل ما الوقت يجري بينا عايزين ما ننساش واجب آه، الاسبوع ده ان شاء الله آه، واجب الاسبوع ده عايزين آه، صيام اثنين وخميس ده على طول على فكره الصيام لما صحابي قال للنبي عليه الصلاه والسلام دلني على عمل يعني أط- يعني بي- فقال له عليك بالصيام لأ- فانه فانه لا مثل له وفي روايه لا عدل له مش هتلاقي حاجه افضل من الصيام فعايزين صيام اثنين وخميس عايزين ورد قران كل يوم جزء حتى جزء يعني مش هاخد منك تلت ساعه وعايزين ركعتين قيام ليل ربنا يبارك فيكم وعايزين دعاء للامه المسلمه ان ربنا ينجيها من آه، آه، عنق الزجاجه اللي هي فيها دلوقتي استاذ محمود السلام عليكم السلام عليكم ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا أهلاً وسهلا.
آه، ازيك يا شيخ الله يعزك ويبارك فيك يا رب انا بحبك في الله والله ربنا العظيم.
يحبك ويسترك احبك اللي زعلتني وادعي فيه وادعي لنا يا رب بالهدى وربنا يكرمنا ربنا يهديك ويكرمك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب الله الله يخليك انا طلبت رقمك والله عشان آه، عايزك آه، في موضوع كده وان شاء الله على عيني حاضر حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويحفظك الله حاضر الله يا استاذ يخليك.
محمود انا مبسوط جدا والله ان انا كلمتك ربنا يسعد قلبك برؤيه النبي على الحوض ان شاء الله ربنا يحفظك يا استاذ آمين.
محمود امين يا رب العالمين الله يبارك آمين فيك يا رب.
حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب يا رب ويدينا الله يبارك فيك يا استاذ محمود انا عايز اقول يا جماعه عايزين آه، فعلا ان احنا ننمي ونكبر و- و- ونكتر آه، آه، يعني آه، ينبوع الرحمه من قلوبنا عايزين نبع الرحمه ده من قلوبنا ده يكبر قوي قوي شوف لما النبي يوصل رحمته بانه توصل للمشركين مش للمسلمين انا النهارده بقول يا مسلمين عايزين نرحم بعض وعايزين برضو نرحم غيرنا يعني عشان بس ما يتقالش ان احنا هنرحم بعض وبس لا ده اول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش المسلمين اخر سورة في كتاب الله قل اعوذ برب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس كل الناس بخلق حسن وزي ما قلنا الآية في الحديث آه، في في ال- في الدرس بتاع النهارده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ديننا دين عالمي عايزين نخلي الدنيا كلها تشوف الرحمة دي أتمنى أتمنى إن الحلقة دي بالذات بجد أتمنى كل إخواني وأخواتي اللي متابعينا ان هم ينشروا الحلقه دي ويوزعوها في كل مكان عشان يخلوا حتى الغرب كمان يشوفوا رحمه النبي عليه السلام نوره ام نوره من مصر طيب الاستاذ محمد من مصر السلام عليكم السلام عليكم شيخ محمود عليكم السلام حبيبي ربنا يبارك اخبار فيك حضرتك الله يعزك ويسترك والله انا سعيد اني بكلم حضرتك يعني وحبيت اتصل واقول لك ان انا بحبك في الله يعني احبك الذي احببتني فيه ربنا يجمعنا يا رب بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله يا رب والله طب ب- حضرتك انا انا خطبت من مده قريبه يعني واستخبت ربنا والحمد لله ربنا وفقني ما شاء الله وعايزك تدعي لي كده ربنا ان شاء الله يوفقك ربنا يجمعنا جميعا في الجنه ان شاء يا الله رب مع يا مع رب النبي صلى الله عليه وسلم يا رب حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب عايز اقول ان ان من من اجمل ثمرات الدعوه اللي الواحد فيها بقاله اكتر من 20 سنه من اجمل الثمرات دي بجد اللي حسيتها الحب المتبادل بيننا وبين المسلمين ان احنا نحب بعض في الله وان ربنا يجمعنا بالحب الجميل دوت تحت ظل عرش الرحمن لان من ضمن السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وحديث البخاري ومسلم ورجلان تحابا في الله كلمه رجلان تشمل الرجال والنساء زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم تشمل الرجال والنساء صلوا كما رأيتموني أصلي تشمل الرجال والنساء وهكذا ربنا يا رب يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن لأن يوم القيامة يوم صعب جدا فلما نكون مش واقفين بقى لا في الشمس ولا في ولا حفاة عراة غرلا ولا بقى الجهنم تأتي يعني قاعدين في ظل عرش الملك وبناكل وجبة ما أعدها لنا نبي مرسل ولا ولي ولا ملك مقرب أعدها لنا مالك الملك وملك الملوك كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام حبر اليهود الذي أسلم فقال له ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة يا رسول الله قال زيادة كبد النون أي زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا المولى سبحانه وتعالى هو الذي أعد لنا تلك الوجبة تخيل حضرتك لما أول وجبة ناكلها قال فما الوجبة التي يأكلونها على إثرها إيه الوجبة اللي بعدها على طول مباشرة قال ينحر لهم الثور الذي يأكل من أطراف الجنة والحديث كما قلت رواه مسلم حاجة جميلة قوي أم عبد الغني من الدنمارك السلام عليكم
السلام عليكم آه، الاخ محمود مع حضرتك إن شاء الله أخوك محمود اتفضلي يا أم عبد الغني الله يبارك آه، الله يبارك فيك في هذه الدروس والله يجازيك كل خير ان شاء الله آمين يا رب العالمين ربنا يحفظكم ويبارك فيكم
الله يخليك آه، أخ محمود اريد تطلب لي ربي لابني عبد الغني نعم ماله عبد الغني معلش ما سمعتش مريض ولا ايه؟
واتربى لكل الامه المسلمه كل الامه المسلمه ادعي له ربنا السماوية فيها.
ربنا يبارك لك فيه يا رب العالمين ويجعله كده ثمره طيبه ويجعله نبته صالحه ان شاء الله يعني آه، ينفع الامه وينفع المسلمين و- وينفع اسرته ويكون ذخرا لك يوم القيامه. ام محمود من مصر السلام عليكم.
عليكم السلام زي حضرتك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك.
والله اني احبك في الله ربنا يحبك ويسترك يا رب.
ربنا يديك الصحة ويخليك آمين.
للأمة الإسلامية بخير آمين يا يا رب رب ويخلي الامه ويبارك في الامه يا رب العالمين.
ربنا يديك الصحة يا شيخ امين يا رب العالمين. اتفضلي يا ام والله أنا محمود.
سعيدة جدا إن سمعت صوتك ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي يا رب الله العالمين.
يخليك ونحب نشوفك في الشيخ زايد عندنا في مصر ان شاء الله حاضر على عيني حاضر ان شاء تسلم الله عينك.
الجمعه القادمه ان شاء الله الخطبه بتاعتي في الشيخ زايد ان شاء الله إن شاء الله ربنا, ربنا يبارك في يبارك لنا حضرتك فيك يا رب الله يخليك ويعزك يا رب العالمين أحب أنا أطلب من حضرتك إن تدعي لنا وتدعي لزوجي مريض ربنا يشفيه يا رب ويعافيه يا رب العالمين يا هو رب.
جميع مرضى المسلمين اللهم امين يا رب الله يخليك ويشفيني معاه يا رب العالمين ربنا يشفي الجميع يا رب العالمين الله يبارك فيك يا ام محمود جزاكم الله خير على اتصالك ربنا يحفظك عايزين الرحمه تبقى واقع عملي تعالوا الاسبوع ده يعني نفكر كده في زياره مريض نفكر في اكرام فقير ما ده من رحمه عايزين نزور مريض عايزين نكرم فقير و- و- و- ونغدق عليه ونرحمه عايزين نشوف طفل صغير ماشي في الشارع كده يتيم نكرمه كده وناخده نجيب له طقم حلو كده و- ونجيب له شويه حلويات ونفرحه ونحسسه ان هو لو كان فقد اب واحد فجه مليون اب موجودين مكان ابوه هيكرموه عايزين نترحم لاخت فاطمه من اسبانيا السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا
شكرا العزيز محمد المصري مع حضرتك ان شاء الله اتفضلي
جزاك الله كل خير على هذا البرنامج الله يعزك ويحفظك يا والله رب يحبك في الله ربنا يحبك طال ويسترك الله عمرك امين يا رب من اجل هذه الامه الله يبارك فيك يا رب أنا أنا أتصل بك من أجل أن أسألك عن الحجاب، أنا أنا ألبس حجاب واسع خفاف نعم ولكني أحس بأنني غير مرتاحة ينقصني النقاب، ولا أدري نعم.
هل هو واجب أم محدد فقط؟
حضرتك- يعني دايماً- حضرتك عايزة ت- مهما ط- حضرتك عايزه تلبسي النقاب فبتسالي هو واجب ولا مستحب صح كده السؤال كده مظبوط طيب طيب الاخت فاطمه ربنا يبارك فيك يا رب احنا قلنا يا جماعه النقاب اتكلمنا عنه اكتر من مره ف- وجاوبنا على السؤال ده كتير جدا لكن اكرر للمره الاخيره قلت يا جماعه النقاب آه، يدور ما بين الوجوب والاستحباب والعلماء اللي قالوا واجب ليهم ادلتهم المحترمه والعلماء اللي قالوا مستحب برضه ليهم ادلتهم المحترمه لكن عايز اقول حاجه عايز اقول بس اي اخت فاضله ربنا يا رب يحفظ كل بنات المسلمين كل نساء المسلمين هتلبس النقاب لازم تحط في اعتبارها حاجتين قلتهم قبل كده رقم واحد هلبس النقاب يبقى مش هخلعه لان لو لبست النقاب في ناس بيحبوكي نساء زيك بيحبوكي واكيد هيقلدوكي فلو لبست النقاب وجيتي خلعتيه هيخلعوه وراكي وممكن ده يخلي كتير من النساء تتفتن بسبب الموضوع ده الحاجه التانية يوم ما هنلبس النقاب اعلمي ان الميكروسكوب عليكي خلاص كل حركاتك وكلامك وسكناتك وكل حاجه محسوبه عليكي وانت محسوبه بان انت صوره للاسلام فاي غلطه كلمه نقولها معامله مش طيبه آه، آه، آه، صوت عالي في الشارع اي حاجه بتتحسب على ان بيتقال في الوقت ده التعميم كلهم كده فاحنا عايزين نقول ان كل اخت منتقبه رجاء الله يبارك فيكم انتوا يعني ارجو الا يؤتى الاسلام من قبلكم كل اخت منتقبه تبقى عارفه ان هي بتمثل دين فما تعملش حاجه تخلي الناس يقولوا عن المت... عن المنتقبات كذا او واحد ملتحي يعمل حاجه غلط فالناس يقولوا كل الملتحين كده التعميم غلط لكن برضو احنا ما نديش فرصه لحد انه يعمم ده الطلبين اللي عايزهم الاستاذ سامي من الجزائر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله أستاذ سامي، اهلا بحضرتك والله والله العظيم اني احبك في الله حبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك والله ويسترك العظيم انا سعيد جدا لسمع صوتك الله يخليك حبيبي والله العظيم اتمنى زيارتك هنا في الجزائر ده انا الجزائر قريب والشعب قريبا الجزائري.
قريبا حبيبي انا رايح جوله كامله في تونس والجزائر والمغرب بس بنحدد بس المواعيد ان شاء الله ونظبطها والله يا شيخ ادعي لي انا وزوجتي ربنا وادعي لنا يحفظها في الاسره تاعنا هنا في- في جلمه وادعي لنا يا- يا شيخ والله اني احبك في الله حبك الذي احببتني بارك فيه ربنا الله فيك يخليك وخلاك للامه الاسلاميه الله أنت رمز.
يخليك يا استاذ سامي انت يعني ما شاء الله يا شيخ انت الله يخليك.
زي في, في القمه الله يخليك يا خليك الأمة إن حبيبي شاء الله والله يعني.
انا انا خادم للامه الاسلاميه والله ويعني لا اعتبر نفسي بداية.
اي شيء والله انا خادم للامه كلها بداية والله.
أبويا والأمي ب- ب- بدايتهم يعني ربنا يحفظهم لك يا رب ويبارك لك فيهم و و وادعوك ان ان ان طالما في ام وفي اب دول كنزك حافظ عليهم وبرهم عشان ربنا يكرمك دنيا واخره يا رب العالمين وربنا يحفظك انت وزوجتك ويرزقكم بالذريه الصالحه يا رب العالمين آه، ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام اهلا وسهلا يا ام احمد ازيك يا شيخ محمود الله يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود الله يسترك امين يا رب العالمين ربنا يا رب يشفيك ويشيل عنك ويبارك آمين.
فيك امين يا رب العالمين امين يا يا رب رب يديك الصحة بالله عليك يا شيخ محمود تدعي له وتدعي لعياله ربنا يبارك إن لك ربنا فيهم.
يهديهم ويجعلهم من أهل القرآن يا رب يا رب يهدهم لك ويجعلهم قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة وأولادك وكل أولاد المسلمين وكل أولاد المشاهدين اللي قاعدين قدامنا ربنا يفرحكم بأولادكم في الدنيا وفي الآخرة ولا يفرق بينكم أبدا يوم القيامة وأن يجمعكم جميعا أنتم وذريتكم وأحفادكم وأحبابكم و- وأصحابكم في الفردوس الأعلى ونتجمع كده كلنا صحبة يا رب العالمين يا رب الأستاذ عثمان من الجزائر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام حبيب قلبي ازيك يا شيخ أهلا شيخ يا وسهلا حبيبي.
الله يحييك يا حبيب قلبي الله يا شيخ احبك في الله حبا حبك ربنا الله.
اللي يعلم ده الله يبارك فيك يا أبو عثمان استاذ عثمان يا شيخ آه، عندي عندي سؤال اتفضل حبيبي
يا شيخ ما حكم ال- رفع اليدين بعد الصلاة بعد الصلاه بعد الصلاة في الدعاء حكم يعني رفع يعني اليدين.
بعد ما خلصت الصلاه وارفع ايدي في الدعاء حاضر والله.
على عيني حاضر حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين هو احنا قلنا يا جماعه بعد الصلاه مباشره آه، آه، احنا بعد ما بنختم يعني بعد ما بنصلي يعني صلينا الصلاه مثلا صلاه الظهر مثلا خلاص صلينا وسلمنا فلما سلمنا مش هنبدا بالدعاء انما هنبدا بالاذكار الوارده بعد الصلاه مباشره في اذكار وبعد ما اخلص الافكار ادعو بما شئت ولا حرج في رفع يدي ما فيش مشكله كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض ابطيه صلى الله عليه واله وسلم عايزين نكمل بقى موضوعنا آه، ننمي ننمي موضوع الرحمه على قد ما نقدر زي ما قلت لكم يا جماعه وكل واحد يفكر اصل الرحمه دي مش قاصره فقط على ان انا اروح اكفل اليتيم بس او ان انا اروح ارحم زوجتي او او ولادي او ارحم امي وابويا مجالات الرحمه كتيره عايزكم تتواصلوا معايا على الموقع بتاع الموقع رسمي الشيخ محمود مصري وصفحه الفيسبوك والتويتر و- و- وعلى صفحه ليلى في بيت النبي المو... اللي عاملينها اخواننا واحبابنا في قناه اقرا ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين عايزين نتواصل وكل واحد يقدم مقترحات ازاي ممكن ارحم الناس من حولي مش الناس وبس الناس والدواب والكون ده كله ازاي كنا رحماء ده انا تذكرت حديث عجيب جدا رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير الله بقى النملة النملة تدعو لك والحوت يدعو لك ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه؟ قال لك لأن النبي علمنا كيف نتعامل مع تلك الكائنات وإزاي نرحم الكائنات ديت فلما احنا رحمناها بما تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم هي بتدعو لنا يعني انت النهارده لما تشوف نمله بتاذيها ليه الا اذا كانت بتاذيك لو اني مثلا ماشي في شارع فلقيت طابور نمل ماشي جنب الحيط ليه اقعد افرك فيه واموت فيه ما تسيبهم ليه تهلكهم يعني أمة بتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم إمتى ممكن أموت نملة؟ قرصتني وما عرفتش اتخلص منها غير اني فرغتها خلاص انت معفو عنك مفيش مشكله لان في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد السرد ده نوع من انواع الطيور بس مش منتشر قوي واخد بال حضرتك فنهى النبي عن قتل فقال العلماء نهى عن القتل على سبيل العبث انما نحله اذتني وقرصتني قرص جامده ولم استطع ان اتخلص منها الا بان انا ضربت عليها فموتها مفيش مشكله خد بالك نمله قرصتني حصل برضو م- فمفيش مشكله انما ما اروحش مخصوص اروح أ- أ- اموت نمل وبعدين ومن باب من باب اولى كمان ما- ما ما احرقهمش انه لا يعذب بالنار الا رب النار أستاذ ع- استاذ استاذ عبد العليم من ايطاليا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخ آه، محمود مصري نشكرك الشكر الجزيل على هذا البرنامج شكرا لله رب احنا العالمين فرحانين ان احنا نتكلم معاك الله يبارك فيك حضرتك.
أدعوك يا شيخ أنا بداء لك الشفاء لوالدي يا رب وعلى لأبنائي ربنا يبارك لك فيك.
وأريد سؤال آه، يا شيخ في البيع الشراء في آه، الألبسة والأحذية المقلدة رغم تبيين كل ذلك ل- للمشتري وكل التفاصيل والثمن يبين ذلك معلش ونشكرك شكرا جزيلا معلش ما ما ما سمعتش السؤال يا استاذ احمد آه، لو حضرتك سمعت سؤال آه، ايوه سؤال في في الأحذية وملابس مقلدة اه مع تبيين ذلك للمشتري اه نعم وكل اه كل ما فيش تفاصيله.
اه نعم لا ما فيش وأنه مشكله يعرف.
ما فيش مشكله يا استاذ عبد العليم اقول لحضرتك حاجه يعني ممكن مثلا اكون انا كتاجر ببيع صن- صنف معين مثلا اعزكم الله من الاحذيه فيجيني الراجل المشتري فبقول له الحذاء ده اصلي اصلي مثلا مثلا ب 50 يورو وده تقليد ب 20 يورو ما دمت وضحت و و و والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا ها، شوف قد ايه اه يعني وكتما محقت بركه بركه بيعهما يبقى طالما في صدق وفي توضيح مفيش مشكله خالص ربنا هيبارك لك ويبارك له فلا حرج في ذلك ان شاء الله ام احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا ام احمد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي
آه لو سمحت يا شيخ بطلب منك ان انت تدعي لي انا واولادي تدعي لي تهدي ربنا يهدي لي اولادي يعني ويبارك ربنا فيهم يهديهم يا لك يا رب ويبارك فيهم يا رب رب.
العالمين يا رب يكرمك يا شيخ ويجعلهم قرة عين لك يا رب العالمين وكل أولاد المسلمين اللي سامعيننا يا رب العالمين ربنا يحفظك يا أم أحمد جزاك الله خير على الاتصال ف- ف- فالشاهد في الموضوع إن ابحث عن أي مجال من مجالات الرحمة واجتهد فيه ولن تعدم أن تجد خيرا صدقني ممكن تفكر إن أنا أرحم يتيم أروح أكفل بكرة يتيم أكفله هو وهو مع أمه حتى أو أكفله هو في في في أحد الأماكن في جمعية شرعية أو في أي ملجأ أيتام وأكفله وأصرف عليه وأتكفل بكل مصاريفه أ- أروح مثلا أرحم المرضى اللي في المستشفيات أحيانا بيبقى مريض يا عيني ومعهوش فلوس يصرف على علاجه أو مريض معاه فلوس بس مقطوع من شجرة ملوش حد يسأل عليه روح ارحمه وسلم عليه وادعي له وادخل السعادة على قلبه آه، واحد طفل يتيم اكرمه آه، آه، آه، جار ليك مسكين آه، اكرمه وهكذا خلي قلبك مليان بالرحمة لكل البشر وزي ما قلت لك على قد ترمومتر الرحمة اللي في قلبك على قد ما هتكون الرحمة جاية لك من ربنا سبحانه وتعالى أضعاف أضعاف فهو الكريم سبحانه وتعالى الأخت فاطمة من الجزائر السلام عليكم
الو السلام عليكم
وعليكم السلام أيوة أخت فاطمة
الله-
اتفضلي طب يا ريت وطي التلفزيون يا أخت فاطمة واسمعيني من التليفون
انا فرحانه بزاف آه، اللي هضرت معك اليوم ربنا يعزك ويحفظك يا رب يا ريت وط- وطي التلفزيون يا اخت فاطمه لو تقدر توطي التلفزيون عشان بس تسمعيني
آه، الشيخ قرات تسعين معمر بالشفاء ربنا يشفيها يا رب ويعفو عنها يا رب العالمين آه، آه، الشيخ عندي مشكل في العقيده نعم
مشكل في العقيده مشكله في العقيده نعم نعم اتفضلي آه، آه، ك-
انا ماما، الحقيقه أنا مش مش بقى- مش مش, مش سامع اتفضلي يا اخت ألو.
فاطمه اي اتفضلي يا اخت فاطمه
ما ماما مريضه اه هو الصوت معلش الصوت مش يعني بيقطع من بعيد كده معلش هي قطعت طب يعني قدر الله مش هفعل اتصلي بينا تاني يا اخت فاطمه ان شاء الله وبس الصوت يكون اوضح ويا ريت توطي التلفزيون معلش اللي بيتصل ربنا يبارك فيك يا رب زي- فاضل دقيقتين خلاص الختام ندعي بقى في الدقيقتين دول ربنا يبارك فيك يا رب العالمين يعني ندعي ونأمن من قلوبنا إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم املأ قلوبنا رحمة يا رب العالمين اللهم اجعلنا متراحمين فيما بيننا اللهم اجعلنا رحمة يا رب العالمين فيما بيننا اجعلنا متراحمين فيما بيننا اللهم اقذف في قلوبنا الرحمة اللهم اقذف في قلوبنا الرحمة اللهم اجمعنا مع الحبيب محمد على حوضه الأنور لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجمعنا بالنبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة اللي جاية إن شاء الله حلقة مفاجأة مفاجأة مفاجأة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى